السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله ألم أكن لكم يوم الجمعة الماضية في فضفاضة أني أحبكم لله وأثبتت لكم ذلك عمليا هذا اليوم إثبات آخر اثبات اخر وحشتوني بقيت حاسس ان من الجمعه للاربع مسافه طويله عايزين نعمل حاجه في الوسط الصراحه يعني اه يعني آه انا بحبكم في الله واحب لقاءكم على الهواء بعدما آه يعني سجلنا اجزاء من اصول الوصول الى الله تعالى لرمضان احس ان اللقاء على الهوى وتفاعلي معكم شيء اخر وقد أعجبتني وأسعدتني رسائلكم في الأسبوع الماضي على مدار الأسبوع في الكلام عن كيف وأخواتها ومسألة تصحيح الصلاة وتصحيح الوضوء بفضل الله عز وجل أنا سعيد وشاكر لكل من آه لكل من آه يعني شجعنا على أن نستمر في هذا وإن كنت في البداية مترددا كل الناس بتعرف تصلي وكل الناس بتعرف تتوضأ إيه اللي أنت بتعمله ده ولكن يعني شجعتموني وثبتموني والشكاوى الكثيرة في أن كيف وأخواتها لا تعاد هذا يدفعني إلى أن نقول لكم كل إنسان عنده فيديو كل إنسان عنده كمبيوتر يسجل الحلقة ويعملها اسطوانات ويطبع ويوزع وزع الناس كلها وكل اللي يصلي صح يبقى في ميزان حسناتك معايا ونبقى احنا كلنا في ميزان حسنات واحد هو سيدنا النبي اللي علمنا ازاي نصلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ونكون معه اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي أيها الإخوة إنني أريد الآن أن نستكمل وبسرعة قضية الصلاة عشان ننتهي منها قبل رمضان رمضان داخل وكابس علينا بسرعة اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العافية والمغفرة قبل رمضان اللهم أدخل علينا رمضان ببركاتك ورحماتك وعفوك وجودك وإكرامك وإحسانك يا حي يا قيوم رمضان داخل وعايزين ننتهي من موضوع الصلاة ولكن زي ما اتفقنا يا تصلي صح يا تصلي صح هي حاجة من الاثنين دي مفيش حل تالت لازم تصلي صح وعشان تصلي صح زي ما قلنا لابد من اعداد حقيقي للصلاة حسيت النهاردة ومن يومين فاتوا ان انا عايز اكلمكم في حاجه مهمه قوي في الصلاه وهي عده الصلاه عايزين نعمل عده للصلاه قلت لكم القصه دي قبل كده ان لما رحت زمان العب تنس فالمدرب التنس كنت رايح بتريننج آه، كحلي فقال لي شوف اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس يعني ايه يا باشا قال لي لازم آه، فانيلا بيضة وشورت ابيض وكاب ابيض طب ما مش هتفرق يعني لا هو كده اصوله فاحنا بنقول بقى اللي عايز يصلي يلبس للصلاه تنس ايه وبتاع ايه وتهريج ايه وكلام فارغ اللي انت بتقوله ده ايه يا عم ده ربك قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فاحنا عايزين نجهز عده للصلاه جلابيه بيضه وطاقيه بيضه طاقيه ها و- وطيب عطر طيب حاجه حلوه كده اه م- مياس مش فيها كحول مش آه، مش فري- ف- فرنش ولا ايطالي ولا حاجه لا لا عايزين حاجه آه، طبيعيه ما تدخلش فيها حاجه هتحس بطعم تاني قول لي انا عمري ما لبست جلابيه ماشي لله لله الله احق من تزين له انا ما بقولش فرض ولا شرط ولا الزمك لا صلي باللبس اللي انت عايزه طالما لبس طيب لكن اللي ازعجني ان انا اشوف واحد داخل يصلي ببيجامه النوم شورت او بيجامه البيت ما اعرفش ايه ايه ايه قصه اللي بيلبسوها اليومين دول دي شورت وداخل يصلي صلاه الجماعه في المسجد اللي جاي يصلي الفجر ببيجامه النوم ب ببدله تدريب لا عايزين نصلي صح يبقى مهيئين حتى نفسيا ان ده لبس صلاه المراه احنا قلنا المره اللي فاتت عايزين نعمل مسجد للبيت اي ركن كده من اركان البيت نروح مقفلينه كده بستاره الحته دي تبقى طاهره الحته دي تبقى طاهره حته كده فاضيه ايوه ونقفل عليها ها وتبقى طاهره بحيث الاطفال ما يدخلوهاش محدش يدخلها بالح- بالاحذيه تبقى دي اسمها مسجد البيت يبقى مأوى نأوي إليه مسجد البيت في العدة دي في المصحف والسواك وإزازة مية زمزم و وإسدال الصلاة بتاع المرأة اللي بتلبسه في البيت للمرأة إسدال الصلاة بتلبسه في البيت إسدال الصلاة برضو واحدة قالت لي يعني ممكن الواحدة لو لابسة لبس البيت وقاعدة في البيت براحتها وجت تصلي ممكن تلف ملاية على نفسها كده وتصلي ليه ليه مستهترين بالوقوف بين يدي الله ما من الإسدال صلاة حرير حرير اه يكلف 500 جنيه للي معاه ويجيب 8 جنيه لكن البس لربنا ان الله احق من تزين له أحق من تزين له هتتزين لمين أجمل من ربنا أعظم من ربنا أكرم من ربنا أيضا عايزين من الاستعداد للصلاة أراجع اللي أنا هقرأه في الصلاة يعني أنا هصلي فعايز أفتح مصحفي أنا هصلي بإيه أصلي مثلا بوضحى وألم نشرح أفتح المصحف وأقرأ والضحى وألم نشرح قبل ما أبدأ الصلاة أراجعهم هقرأ من البقرة هقرأ من آل عمران أراجع أنا هصلي بإيه آه أيضا من عدة الصلاة كتاب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للشيخ الألباني كتاب مهم جدا تقرأ فيه علشان آه، علشان تظبط امور الصلاه شوف النبي صلى ازاي كتاب الشيخ الالباني ده صفه صلاه النبي ما فيش كلام منه كله احاديث النبي كان بيصلي ازاي كان بيصلي بايه كان بيقول ايه كان بيركع ازاي ويسجد ازاي علشان برضه ما يبقاش كلامي ده خلص عند مجرد انك شفت حلقه لا الكتاب ده هتلاقي فيه اللي احنا بنقوله واحسن من اللي بنقوله بس المساله هي انا كل مهمتي تبسيط المساله وشرحها بدانا الصلاه رفعنا ايدينا وانا رافع كده برمي ورا ظهري كل حاجه وانا نازل كده بهد كل حاجه الله اكبر قلتها صح ما بقولش الله واكبر ولا بقول الله اكبر وانا بقول الله اكبر وبعدين اقول دعاء الاستفتاح وبعدين اقرا الفاتحه واحدة واحدة وعلى مهلي آية آية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدها مدا وبعدين نسينا المرة اللي فاتت نقول آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه هندسة عايزك وانت بتقول امين هندسها تطلع مظبوطة غفر له ما تقدم من ذنبه كم مرة مرت معانا دلوقتي غفر له ما تقدم من ذنبه في الصلاة عشان ذنوبك تمحي تتشال اظبط امين عارف تتقال ازاي افهمها بقى آ حركتين لان الف ممدودة مد طبيعي حركتين اتنين تبقى آ ومين اليه بتاع إين ممدودة من أربعة لستة لأنه المد عارض للسكون بيسموه كده مد عارض للسكون فأقول كده آمين مش آمين غلط مش كده يا عم طارق آمين آ وبعدين مين زي ما قلت كده لو دي اتظبطت وافقت الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك حاجات بسيطة ولطيفة وتايهة وضايعة مش واخد بالك منها ولا الضاء الضاء الضاد ها ولا الضاء ستة ولا الضالين برضه اللام مشددة ال- ولا الضاء ولا الضاد مشددة ولا الضالين آمين غفر لك ما تقدم من ذنبك وبعدين نقرأ السورة وبعد ما نقرأ السورة نرفع إيدينا الله أكبر واركع وشفنا الركوع المرة اللي فاتت اسمع تاني كده سيدنا النبي ده, ده بقى من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك دي يا جماعة اسمها الراحة معايا يا زعيم ربنا يتوب عليك يا مدني الراحة دي آه، الراحة دي اهي اللي اللي هي دي دي اسمها راحة اليد ماشي الراحة ضع راحتيك دي على ركبتيك يبقى الركبة ال- ال- بيسموها الايه الصابونة الركبة لازقة في راحة ايدك ضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين اصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو موضعه فاهمني ازاي عملناها كان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه ما يركعش راح مدخل كيعانه تحت جنبه وانما ينحي مرفقيه عن جنبيه يبقى كعين بعاد عن الجنب المرفق قصدي بعيد عن الجنب وكان اذا ركع ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر حتى لو صب عليه الماء لايه لاستقر ظهره حته واحده زي ما شفنا في اللي في الحلقه اللي فاتت في المرة اللي فاتت ظهره مفرود حتة واحدة لو صبينا عليه مية ما تتكبس كده ولا كده ولا كده ولا كده لأنه حتة واحدة مستوي وقال للمسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وامكن لركوعك وكان لا ينصب ربنا يهديه وكان لا ينصب رأسه ما يرفعش رأسه ولا يقنع ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك وكان يطمئن في ركوعه وكان يقول ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده ما تصلي عليه قاعد مشغول بالتليفون ليه أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم أو سجدتم أهي دي من خصوصيات سيدنا النبي انت واقف بعيد ليه يا محمد يا مصطفى ربنا يتوب عليك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خصوصيات سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان هو كان بيشوف من وراء زي ما بيشوف من قدام ازاي انت يجب عليك الاستسلام في ناس هيقولوا لك كان له عينين في ظهره مالوش عينين في ظهره ما ثبتش احنا ورا الحديث اني لأراكم من بعد ظهري كما أراكم من أمامي يبقى الرسول كان بيشوف من وراه زي ما بيشوف من قدامه بالظبط بدون عينين الله يريه بنفس العينين شايف اللي ورا زي اللي قدام ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ما ركعتم أو سجدتم ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد يا يا يا على راجل مسلم بيصلي وهو على غير ملة يا نهار ابيض والله حاجة صعبة جدا حاجة تخوف ليه قال ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم شفت غراب وهو بينقر دم اه زمان اما كنا ننظر الى واحنا كنا راجعين من المدرسة كده واحنا في ابتدائي وكانوا يذبحوا البعير او البقرة كان جزار في طريقنا كان الغراب ينقر الدم كده فكان هذا الإنسان الغراب وهو ينقر الدم شبيه باللي بيركع كده شوف الغراب كان ينقر الدم هكذا هي دي النقر ده السريع ده كذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قلت لكم القصة دي قبل كده لما كنت أنا وصديق ليا الله يكرمه ويبارك فيه هو اللي باقي يعني من الأصدقاء إلى الآن وكنا دخلنا مسجد نصلي فالراجل سريع جدا فبعد ما خلصنا الصلاة صاحبي ده بص لي كده وهو بينا لحقته انا لحقته فعلا بتجري وراه احنا واقفين نقرا الفاتحه تلاقيه ركع على ما كمل الفاتحه الله اكبر يكون رفع سمع الله لمن حمد عليه كل سنه الله اكبر سبحان الله ايه ايه بتجري ليه هو ده الذي ينكر شكرا يا مدي الذي ينكر الصلاه كما ينقر الغراب الدم قال رسول الله شوية أحاديث النهاردة زي الفل والله الناس اللي صايمة النهاردة تدعي لنا عند المغرب عند الفطار كده ادعي لنا إن شاء الله مثل يقول رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم جيب النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا الله شفت بقى اللي بيصلي ده زي اللي بياكل بياكل وبيستطعم وبياكل لو ان احنا في عصر حتى الاكل بقى اي كلام بقى الشباب النهارده المهم مش ده مش ده الموضوع لكن الصلاه طعام الروح الصلاه هي الحياه الصلاه هي اللي بتقيم صلبك بين يدي الله الصلاه هي حظك ونعيمك وقوتك قوه القلب كيف تربي طفلا قوي القلب خبة من 20 سنة ولا أكتر دي ها كيف تربي طفلا قوي القلب انك تربيه اول حاجة على انه يصلي ويصلي صح ازاي يقف ويركع ويسجد ويركز مثل الذي لا يتم ركوعه وينكر في سجوده كمثل الجائع الذي يأكل التمر والتمرتين الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا عايزين في الصلاة نستمتع عشان كده سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيواصل يعني يجي المغرب وما يفطرش يفضل صايم لتاني يوم المغرب كان بيواصل فالصحابة واصلوا معاه فقال لا تواصلوا لستم كهيئتي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني طعامه وسقياه الصلاة والقرآن وذكر الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعي كإقعاء القرد هتيجي معانا وكان يقول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسلك من صلاته قال لا يتم ركوعها وسجودها اللي ما يتمش الركوع والسجود يبقى بيسرق من ربنا ترضى انك تبقى حرامي بتسرق من ربنا ده لسه يعني ما تسرقش خالص اوعى تسرق ابدا لكن اخطر السرقه انك تسرق من ربنا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فلمح رجلا لا يقيم صلبه في الركوع فلما انصرف قال يا معشر المسلمين انه لا صلاه لمن لا يقيم صلبه في الركوع دلوقتي عايزين نقوم يا عم مدني معلش عشان نشوف الرفع من الركوع الرفع من الركوع هيبقى ازاي احنا دلوقتي اتعلمنا نركع وتعلمنا نقول واحنا راكعين سبحان ربي العظيم على مهلك واحده واحده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهتراجع تلاقي فيه 14 ذكر من أذكار الركوع في كتاب سنة صلاة النبي أو في كتاب الأنس بذكر الله تحضير للصلاة جميل تحضير إعداد إعدادك للصلاة في هذا في هذا الكتاب بان احنا بنجهزك للذكر مش سرد الاذكار وخلاص وانما فهم الاذكار انك تفهمها وتحسها وانت بتقولها بعد ما تقول سبحان ربي العظيم عشر مرات بالسنة كتير من الناس ومشهور بين كل الناس ثلاث مرات قل في الركوع ثلاثا سبحان ربي الى اخره لا السنة عشرة ثلاثة دي الفرض والمقصود الطمأنينة أقوم ناخد فاصل دقيقة واحدة بس نجهز نفسنا لأن احنا نقوم عشان أوريكم الرفع من الركوع ولا نقول واحنا قاعدين وخلاص لا معلش عشان ناخد ثانية ان شاء الله مش هت... مش هتزيد دقيقة ان شاء الله احبكم في الله خليكم معايا سيب الريموت كنترول من ايدك اثبت خليك معايا خليك معايا هجي لك حالا يلا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تاخرتش عليكم سريعا سريعا انت شايفيني واقف اهو بخلص الموضوع آه، انا احبكم في الله احنا بدانا كنا واقفين بعد ما خلصنا تكبيره الاحرام ثم ايديك حذو اذنيك الله اكبر وركعنا الركوع اللي احنا قلنا عليه ظهرك المفروض تماما وراسك مظبوطه كفيك هم بطن الكفين ثابت على ركبتين فارد صوابعك وقابض على ركبتيك دراعك مفروده ما هياش لازقه في جنابك كده لا وانما هي مفروده خلاص تماما مظبوط وعينيك اهي دماغك اهي ركبك اهي ظهرك اهو خلاص سمع الله لمن حمده انت واقف اهو خلي بالك سمع الله وانت طالع وانت طالع انت راجع سمع الله لمن حمده نزل ايديك اللهم ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله العظيم ذكر خطير جدا اوعى تحرك ايديك زي ما انا بحرك ايديا كده لا ده انا مش قصدي ده انا بس ده الانفعال مع الذكر والا تاني تاني انا راكع سبحان ربي العظيم ظهري مظبوط مظبوط وراسي مظبوطه ودراعتي مظبوطه وايديا وكتفي كله تمام سبحان ربي العظيم ممكن تكتفي عليه ثم ترفع سميع ايديك مرفوعه معاك اهي ال- اليدين ينزلان مع العبد ويرتفعان مع العبد يسجدان ويركعان الايدين ماشيه معاك سمع الله لمن حمده انا شفت اول امبارح يوم الاثنين واحد بيصلي جنبيا مش هيزعل مني اكيد شايفني دلوقتي يقول سمع الله لمن حمده الحمد لله لا كده غلط أي. سمع الله لمن حمده الإمام يقول سمع الله لمن حمده المأموم يقول سمع الله لمن حمده المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ايه ده هو مش النبي قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد نعم بعد سمع الله لمن حمده يبقى انا وانا رافع انا بصلي ورا الامام الامام قال سمع الله لمن حمد انا هرفع معاه ايديا هي ترفع معايا سمع الله لمن حمده وبعدين ايديا تنزل كده ولا تتحط كده الاثنين صح الاثنين صح لكن انا بنزل ايديا الشاهد ايه ان سمع الله لمن حمده والرسول قال ايه حتى يعود كل عظم الى موضعه ده موضع رجع العظم الموضع موضع ايديا كده الشيخ ابن باز وبعض الفقهاء يقول ايه موضعه الى ما كان موضعه قبل الركوع كان موضعه كده فيرجع كده الاثنين صح سمع الله ايديا فوق اهي مش كده ان شاء الله والله اكبر ونزل جاب لا لسه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا عيني محل السجود اللهم ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قل لي كل ده اه ده انا كنت بقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وانت غلط غلط والله غلط هو ايه اللي غلط ده عشان الشيخ فهمنا بالراحه الغلط انك تبقى سريع كده ده انت لازم لما تقف وقفتك دي تبقى قد الركوع او قريبه من الركوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الركوع والسجود حظها من القراءه كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء او قريبا من السواء سواء يعني زي بعضها القيام قد الركوع قد الرفع من الركوع قد السجود قد الجلسة بين السجدتين أو قريبا من السواء في تناسب قد بعضها فلذلك وانت واقف تركع ممكن تقول سمع الله لمن حمده ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد قد الركوع او قريبا من الركوع تبقى متناسبه مش ترفع وتنزل جري لا هقول تاني الذكر بتاع الرفع من السجود وممكن تقتصر على اجزاء منه هقولها ازاي انا راكع رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده بلاش تطول تاني تاني سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الواو دي مهمة قوي في رواية اللهم ربنا لك الحمد لكن الواو دي بتدل على انهم جملتين اللهم ربنا يعني سمع الله لمن حمده اللهم ربنا وبعدين ولك الحمد جملة تانية ما احنا عايزين نفهم انا ممكن اقعد اقوم تاني عشان موضوع السجود انا قايم عشان اوريكم ننزل للسجود الس- ازاي خليكم معايا هنقعد دلوقتي عشان نشرح اللهم ربنا ولك الحمد خليكم معايا اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ده احنا خليناها زي الفل اه اه اه اه اه صل على الرسول صلي شكرا يا مدني جزاك الله خيرا آه شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وفي رواية مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى لا ده انا قاعد عشان اقول لك سمع الله لمن حمده يا نهار ابيض لو تاملتها ده تبقى ليلتك فل يعني ربنا سمع اللي بيحمده شوف بيقول إيه؟ سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر ما قالش حاجه غير اللي بيقول سمع الله ربنا سمع مين لمن حمده للي يحمده ربنا يسمع اللي يحمده قول الحمد لله عشان يسمعك الله يحب ان يحمد يحب ان يثنى عليه احمد ربنا قول لي حاضر اما صلي يا عم احمد ربنا دلوقتي قول الحمد لله زود الحمد قول كمان قول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الحمد لله على نعمة الإسلام دي نعمة عظيمة جدا من أعظم نعم ربنا علينا نعمة الإسلام دي نعمة عظيمة جدا فعلا إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين إن إحنا بنصلي وإن إحنا نقف بين إيدين ربنا وإن إحنا نقرأ قرآن نعمة إنك تقول سمع الله لمن حمده ربنا سمع اللي يحمده فتبدأ تحمده بقى تقول إيه اللهم ربنا ولك الحمد احمد ربنا قول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات ملو السماء وملء الارض وملء ما بينهما بين السماء والارض وملء اي حاجة تاني وملء ما شئت من شيء بقى شفت بقى لما قلت سمع الله لمن حمده فعايز تسمع ربنا حمد ما حصلش قبل كده ملو السماء وملو الارض وملو اللي بينهم وملو كل حاجة مليت الدنيا حمد سمعه ربنا سامعك شايفك قريب منك بيحبك وقفك بين ايديه ودخلك بيته قربك قربك وطرد غيرك واسجد واقترب مستعجل عايز تسيب وتروح فين مستعجل بتكروت الصلاة وتخرج هتروح فين هتروح لمين يا راجل اقعد يا ست اشبتي اهدي على مهلك يا شيخ احنا مش فاضيين فاستغفري ربك من الكلمة دي لازم تفضيله ده هو صاحب النعم ولما تحمده ملء السماوات اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء الثناء المدح أنت أهل يعني أنت مستحق إن إحنا نمدحك والمجد المجد العظمة والعلو يعني يا رب أنت لك من العظمة والعلو والفضل ما تستحق أن نمدحك عليه ونثني عليك به أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أحق حاجة تقولها أن تثني على الله وتمدحه وكل اللي انت بتقوله ده كلام فارغ وباطل إلا مدح ربنا والثناء عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اعترف انك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت لو أعطيت حدش يقدر يمنع ولا معطي لما منعت لو انت منعت ما حدش يقدر يدي ولا ينفع ذا الجد ذا الجد يعني صاحب الغنى منك الجد منك غنى يعني اللي عنده فلوس فلوسه ما تنفعوش عند ربنا قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن الفلوس ما بتنفعش حد عند ربنا ربنا ما بيتعاملش مع الناس على ان ده غني وده فقير ده وزير وده رئيس وده غفير وده آه، تايه وده ضعيف وده كبير وده مريض وده... لا عبد كلنا لك عبد وده المعنى اللي بقوله في الحج وفي العمرة ان شاء الله في الفضفضة تسمعوا حاجة عن عمرة رمضان ربنا يتقبل ويرزقنا الحج والعمرة ما يحرمناش من الحج والعمرة يا رب ويطيب قلوبنا برؤية الكعبة وكل المشتاقين الشاهد ايه آه ولا ينفع ذا الجد من الجد بقول لبتوع العمرة والحج ان كله بيقلع ويلبس مسكرين واهم حاجة يقلع راسه محدش لابس عمة ولا كاب ولا غترة حمراء ولا بيضة ولا خوذة ولا في الإحرام في الإحرام ولا ولا آه، اسمه ايه اي حاجة ها فيش لازم راسه مكشوفة لان ده اللي بيميز الناس اللي لابس على راسه اللي لابس على جسمه كله لابس بسكرين بيض خلعنا اسم دكتور والاستاذ والشيخ وفضيلة الشيخ وسماحة الشيخ و و و كل الألقاب خلعت ولم يبق لك إلا وصف عبد كلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت شوف انت واقف راكع تقول يا رب ما حدش يقدر يدي اللي انت تمنعه ولا حد يقدر يمنع اللي انت تديه كانك بت... ب- بتستمطر رحمات السماء اديني اديني انا محتاج لك ولا ينفع ذا الجد منك الجد عايزك تقول الدعاء ده بقلبك بروحك بعقلك بحضور وانت واقف ومش مستعجل انك تنزل شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ولا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك هنقوم نعملها ونختم خلي بالك ما تضيعش صلاتك الركن الرفع من الركوع ده ركن لازم تبقى واقف صح وتنزل صح وهسيبك بقى ساجد عشان نتكلم عن السجود الحلقه الجايه ونختم حلقات الصلاه باذن الله تعالى قبل رمضان نسال الله التيسير والاعانه والتسديد والثبات وصلى الله على النبي محمد بس هنقول بس ازاي كنت واقف ها انت كنت واقف انت قاعد حافي ولا ايه يا عم الشيخ يا عم انت مالك خليك في نفسك ها انا انا كنت راجع رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد اي سمع الله لمن حمده برضه تتقال بقلب تتقال بوضوح سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد واقف حتى رجع كل عظم لموضعه ايدي رجعت لموضعها والمرافق رجعت لموضعها وكتافي رجعت لموضعها ها ورجلي رجعت لموضعها قلت اللهم ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد واقف مش ايه وملء ما شئت من شيء بعد لا أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم أهوي للسجود الرسول قال إذا هويت للسجود فانزل بيديك فإنهما ينحطان كما ينحط البدن الايدين نازله وخلي بالك يا محطان دي الايدين نازله الاول وتلقى الارض بيديك نزل الله اكبر وبدات تسجد سبحان ربي الاعلى واسيبك ساجد الى الحلقه القادمه اخوتي في الله انا احبكم في الله أستودعكم الله ولقائي معكم في الأربعاء القادم بإذن الله تعالى في السادسة لكي يكون أمامنا فرصة لأن المغرب داخل وأحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته